السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم وسدد الله أسماعكم إلى كل خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم في هذا اللقاء عظيم الأجر وينفع بي وبكم ويكتب لنا العلم النافع والعمل الصالح ويسددني وإياكم لما يحب ويرضى وأسأله أن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ويجعل هذه المجالس تحفها الملائكة وتخشانا فيها الرحمة ما زلنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه وأسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى يقول وفصل ومن عقوباتها أي من عقوبة المعاصي أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينة أو الصواب قارنة يقول ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب كقوله تعالى واتقون يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا وما يذكر إلا أولو الألباب هذا كلام في غاية النفاسة هذا الكلام كلام عميق هذا الكلام لا يستوعبه ولا يفهمه إلا إنسان فهم, فهم مقاصد الشرع وتشرب من الوحي ابن القيم بينبه على مسألة عميقة جدا المسألة دي عشان نفهمها هنستوعب كويس قوي أو المفترض نقف مع قوله تعالى عن أهل السعير عافانا الله وإياكم منها عندما تتميز تميز من الغيظ النار عليهم عندما يلقى فيها الأفواج فوج ورا فوج بيترمي فيها وهم بيقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ها كنا في أصحاب السعير فربنا قال إيه فاعترفوا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير يا سلام يقولوا لو كنا نسمع أو نعقل يعني يوم القيامة هيجي يقولوا لو كنا بنسمع بس للأسف ما كناش بنسمع طيب هم الآن في حد تفاهم هيجي يقول هم قصدوا سمع الجارحة السمع بالودن كده لا طبعا هم يقصدوا حاجة تانية لو كنا بنسمع السمع اللي فيه الإجابة زي ما انت تقول سمع الله لمن حمده سمع أي تربي قلبك على حسن الرجاء أن الله استمع إليك سماع إجابه ولذلك في سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى يقول عن شر الدواب الذين كفروا يقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون لا يعقلون عشان كده يا جماعة وصف عدم العقل ده لازم تتتبعه في كتاب الله عشان تفهم بتاع مين أكثرهم لا يعلمون بتاع مين كنت مرة كتبت يعني بوست كده زمان بقى على سيس وتتبعت كل الآيات التي فيها لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعقلون وقلت سبحان الله هذا العلم إن علمته أنت فقد علمت علوم ثلاثة أرباع الأرض غائبة عنهم فهنيئا لك هيكون معك شهادة ثلاثة أرباع أهل الأرض مش معاهم مجرد بس ما يكون معاك العلم ده عشان كده كان سيدكم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع انت ممكن يكون معاك علم ليل نهار مشغول بيه بالعشر ساعات لكن هذا العلم لا يشرفك في اللقاء الوجيه لا يشرفك بين يدي الله سبحانه وتعالى اسأل نفسك بقى العلم اللي انت مشغول بيه ليل نهار ده علم نافع ولا لا يقول الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يعني السمع اللي, اللي ينبني عليه عمل ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أي سماع الجارحة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يعني بيقولوا احنا سمعنا بس بيعملوا اللي هم عاوزينه فكأنهم لا يسمعون الله جل جلاله في سورة الروم تكلم عن بعض الناس فقال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يبقى الناس الناس ربنا بيقول عنهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم قال يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا فكأنك بتسأل نفسك هو يا ربي لا يعلمون ولا يعلمون يعني أنا لو هأوصل ومش هقف شوفوا هقرأ إزاي وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فهنا في قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا يعلمون ظاهرا يعلمون ظاهرا دي بدل من لا يعلمون يعني ديت يعني البدل ده يعني ديت هي هي دي واخدين بالكم ودي من اللطائف الجميلة في سورة الروم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هي هي يعلمون ظاهرا ولذلك إذا كنت ممن تعلم ظاهرا من الحياة الدنيا فأنت ممن وصفك الله بلا يعلمون طيب ليه مش يعلمون الحياة الدنيا لماذا لم تأتي يعلمون الحياة الدنيا لأنك أنت عمليا أنت أحسن دكتور في الجراحة في العالم أنت أحسن مدرسة إنجليزي في العالم آه معاكي إيه يعني ايه الانجليزي في وسط العلوم الدنيويه كلها التدريس للغه الانجليزيه ايه اللي يعني شيء حاجه بسيطه خالص صح كمل الايه بقى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون تجد الرجل فاهم كويس قوي يقول لك برمجيا وتسويقيا ومش عارف ايه وفيزيائيا والعملة الالكترونية والعملة مش عارف ايه والذهب هيروح والذهب هينزل والدولار والاقتصاد والسياسة ومش عارف ايه فاهم كل حاجة والامنيات فاهم كل حاجة وفي الاخر عن الاخرة هو غافل مش عارف نواقض الوضوء عن الاخرة مش عارف البيوع المحرمة من البيوع الغير محرمة لسه لغاية دلوقتي بتحط عطر وبتنزل تحتك بالمجتمع ومش عارفه لغايه دلوقتي ان التعطر تعطر المراه ده في نهي عنه لغايه دلوقتي لسه بتسلمي على الرجاله عيني عينك كده بايدك ومش عارفه لغايه دلوقتي دينك طب لغايه امتى لغايه امتى انت عندك 30 سنه وعندك 40 سنه لغايه امتى خلاص اذا كان سن الرشد ده سن تمام الكمال الرشدي أربعين أما تكوني عندك في الأربعين ومش عارفة حاجة عن دينك طب إمتى هتعرفي هتعرفي إمتى هيبقى أول مرة تعرفي وأنت بتتسألي عنه وأنت بتتسألي في أسئلة شفوي هتتسأل هتتسأل آه والله إيه ده فعلا والله بحلف لك بالله هتتسأل أما تدخل قبرك هتتسأل ما دينك مش ما الدين الحق مش من الرب الحق مش من النبي الحق لا دينك انت احنا عارفين الدين الحق ايه عاوزين نشوف دينك انت اللي انت عشت عليه ايه معلوماتك عنه كنت مشغول بيه ولا لا من الرجل الذي ارسل فيكم هو ارسل فيا انا ده في الصحابه فيك انت مش بلغك سنته إذا لا أنا بلغني سنته وكنت آه في دروس كتيرة عن سنن النبي وحياة النبي وكلام النبي بس أنا ما كنتش فاضي آه كنت فاضية للتمن تسع ساعات وساعة رايح وساعة جاي ومواصلات والكلام ده كله وفي الآخر خالص إيه حاجة صعبة خالص فكل واحد مننا ياخد باله انت لغاية امتى هتدنك في الحتة دي فابن القيم بيقول لنا ان احنا لازم ناخد بالنا كويس اوي ان المعصية بتأثر في العقل ليه بقى يقول الالباب لان هو دور العقل ايه حد ممكن يقول لي دور العقل ايه التفكر التسليم لله التمييز أن يميز بين الصح والخطأ الإدراك يعقل الأمور شوفوا يا جماعة ربنا خلق إيدك عشان تعمل بيها إيه خلق عينك عشان تعمل بيها إيه عينك اللي تبصر بها وتجمل وجهك صح فإن فقدت البصر فما فقدت الزينة فده العين جميل دي العين بتاعتك طيب العقل العقل ده ليس له قيمة إن لم يدلك على الله عقلك ملوش قيمة لو مش هياخدك ويهديك إلى الله عقلك مش هيكون لي قيمة لو مش هيهديك للي ينفعك في العمر الخالد عشان كده رب العالمين في سورة الفجر لما قال سبحانه وتعالى في سورة الفجر تحس إن هي بتنشر الأنس في قلبك ذكر الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يعني لذي حجر يعني صاحب عقل طب سمي العقل حجر ليه لأنه يحجرك أي يمنعك وسميت الحجرات حجرات لأنها تمنع من فيها بأذى ما خارجها من برد وحر ونظر الناس فالحجرة سميت حجرة لأنها بتخبي اللي جواها بتمنع اللي بره يشوف اللي جوه واخدين بالكم فعقلك بيمنعك المفترض يمنعك عن المساوئ والمخاطر ففهمتوا بقى كلام ابن القيم يقصد ايه لان بعض الناس يقول لي إيه؟ انا على فكرة انا اعرف ناس بتشرب سجاير وبتسمع اغاني ودماغها اذكى بكتير من اخوة طيبة خالص لان اللي طالع الاول عندنا بيكلم بنات والاخ الملتزم هو اخر واحد على الدفعه نقول لك ابن القيم ما بيتكلمش بالطريقه ما يقصدكش خالص ابن القيم ما كانش بيتكلم في انواع الذكاءات المتعدده وبيتكلم في الذكاء المنطقي ابن القيم كان بيتكلم بالذكاء مش بالذكاء قد افلح من زكاها هو ده العقل الحقيقي واخدين بالكم المعاني ديت غيابها بيعمل دربكه وبيخليك تسمع بعض الالفاظ بأذن يعني معاصرة انت فبتيجي تبص اه انت بتتعامل مع العقل على المفاهيم المعاصرة النهاردة لا مش هو ده اللي ابن القيم بيقوله عشان كده ابن القيم قول الله سبحانه وتعالى ليفهمك كلام ابن القيم وكلام العلماء أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها يا سلام قلب تعقل به قلب تعقل يعني يقصد هنا بقى إيه هنا الدنيا تتفك معاك هنا بتبدأ تستوعب كويس قوي دور القلب إيه؟ إن يخليك تعقل الأشياء عشان كده إن القلب عما بيرتكب الذنب الذنب بيتشوش وتبدأ توضع فيه نكت سوداء نقط كده سودة فالنقط السودة دي هتخلي القلوب لا تعقل تمام العقل ففهمنا كلام ابن القيم فهمنا كلامه يقصد ايه ان القلوب اللي بتعقل دي هيحصل فيها مشكلة شوف بقى دخل استطرد وقال كلام جميل بقى بيقول ايه وكيف يكون عاقلا وافر العقل يعني عقله ناضج من يعصي من هو في قبضته وفي داره زي الناس اللي اللي بترايق أخبث صفقة في الوجود أسوأ صفقة في الوجود هي صفقة الرياء ليه؟ لأن الرياء يفعل ما يجلب رؤية الناس له سمي رياء لأنك تريد رؤية الناس جميل فواحد بيرائي بيدي درس عشان الناس تقول عليه ما شاء الله ده عنده همة والناس يشوفوا كده فيقولوا واخدين بالكم ده الدافع بتاعه هو كده صحي من النوم قال انا هدي الدرس النهارده عشان الناس تقول عليا ان انا همتي حلوه وبديهم دروس جميل فهمتوا الرياء يريد رؤية الناس يريد رؤية الناس ولذلك اللي عاوز يخلص من الرياء يشتغل في الخفاء أعمال لا يعلمها إلا الله ليه؟ لأن لو اشتغل في السر هو يريد رؤية من يعلم السر وليس ثم إلا الله واخدين بالكم فالخلوات مزيلة للآفات دي طيب ليه الرياء بقى أبخس صفقة وأسوأ صفقة لأنك تريد رؤية الناس وأنت تعلم أن الناس بيد خالقه فبتقول له أنا عاوز رؤيتهم فأنا هعصيك عشان تديني رؤيتهم واخدين بالكم اللي هي صفقة خسرانة الرب الذي بيد هؤلاء يتحكم في هؤلاء وأن عيون هؤلاء بيد الله فتعمل ايه المفترض ترضيه يعني لو انت لو انت فعلا عاوز مدح الناس يعني لو الموضوع دنيوي محض طب ارضي ربك فتاخذ ايه مدح الناس وسبحان الله عمليا اللي بيعمل كده بيوفق الذي ينشغل برضا الله وان سخط الناس عليه الان يرضى عنه الناس بعد ذلك تلاقي كل الدنيا بترضى عنك والناس يعني يطلق الله ألسنتهم في ذكرك في ذكرك الحسن يعني فيقول كيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه مش رافع شعار إن الذي خلق الظلام يراني إن الذي خلق الظلام يراني اوعى تكون فاكر ان كلما ازدادت الظلمه قل البصير وانتفت الرؤيه ان الذي خلق الظلام يراني هو مين اللي خلق النور مين جعل الظلمات والنور مش ربنا فلازم تكون انت مستوعب وهو يعلم انه بيقولك ازاي واحد عاقل وافر العقل شغال ومستمر في عصيان من هو في قبضته يا ابني ده عينك اللي بتعصي بيها ربنا ديت في قبضة الله كان في واحد مرة قاعد بيبص على بنت وراجل بيعدي بالحصان بتاعه وساحب العربية الكارلو دي بيضرب الحصان فالكرباج فلت من على الحصان فخبط في عين الولد أحيانا الإنسان بيبقى فايق فأول ما الكرباج جه على عينه وقاعد بيبص على البنت فبيقول يا ربي بيقول لو الدنيا ماشية كده إن كل لما نعصي ناخد لسعة أقسم بالله بيه. فهو بيقول كل كل لما أجي أشوف حد أجي أطلق بصري أفتكر اللسعة أروح مت- مع- معدول فيقول لك كيف يعصي من هو في قبضته وفي داره أي في ملكه يعني في الأرض إزاي تعصي من فيه عينك ديت في يد من مالك اللي بتعصي ربنا ده في يد من من مال الله الذي آتاكم ده مال ربنا إيدك دي اللي بتشرب بيها السجاير وقاعد نفسك اللي بتاخد بيه الرئة دي اللي قاعد ده رايحة جاية دي وتشفط هي دي بتاعت من؟ انت جبروت ايه ده من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم يعني يا ريتك انك بس انك في قبضته بس لا ده انت تعلم انه يراك ويشاهدك يعني اللي بيشرب سجاير ده بيشرب بايده اول حاجه اشترى بالمال الله الذي اتاه ثم ماسك ايده وبعدين بيحطها على شفايفه وبيشفط وبيعمل كل الحاجات دي خلاص انت تعلم انك في قبضته ويا ريتك مش في قبضته بس وعلى ارضه طب يا سيدي عاوز تعصيه شوف لك مكان بره ملك الله دور على ملك غيره شوف كده في حته كده هو الله سبحانه وتعالى ليس له سلطان عليها وفلتت من ملكه فروح لن تجد ابن القيم بيقول لك ايه بقى طيب تخيل بقى انه يراك الان وانت قاعد بتشفط وتدخن وهو يعلم أنه يراه ويشاهده ومكمل فيعصيه يا ربي ويبقى هو مشغل التلفزيون وبيسمع أغاني وهو بيشرب السجاير وهو بعينه غير متوار عنه يقول لك ازاي انت مستحضر كل ده عشان كده ما عصى الله إلا إنسان جاهل بهذه المعاني أو يكون عارفها دماغيا ليست حاضرة قلبيا يقول ويستعين بنعمه على مساخطه اديتني عين اه طب انا هعصيك بيها واديتني ودن اه هعصيك بيها واديتني ايد هعصيك بيها والفلوس هعصيك بيها والعربيه هعصيك بيها واشغل فيها اغاني واركب انا وزمايلي ونشرب سجاير وهنفيم العربيه عشان ما حدش يشوفنا الا انت عاوزين نعمل المعصيه ونقول للناس كلها هنيه هو ما حدش واخد باله خلاص وتقولي له بقى يبقى هات ستار عشان ما حدش يشوفنا وانت راكب راكب العربيه ويستعيد بنعمه على مساخطه ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وابعاده من قربه وطرده عن بابه واعراضه عنه وخذلانه له والتخليه بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه وحرمان روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه سقوطه من عينه ده لفظ خلاف الأولى وقرة عينه بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أولياء إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف وأضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية يقول لك هتسيب إيه عشان إيه إيه بقى اللي أنت خدتيه بقى يا ستي ها استفدتي إيه لما قعدت تلات أربع سنين في الجامعة ماشية بالعرض ثم بوظ الدنيا كلها إيه اللي استفدتي؟ خدتي إيه؟ استهلكتي واسترخصتي نفسك وبعت عرضك بثمن بخس يا ريتها كان دراهم معدودة وفي الآخر نسأل الله العفو والعافية تيجي ترخص نفسها وتيجي تتضايق بعد كده أنا اتبعت لا أنت مش اتبعتي انت كنت عامله عروض مجانيه لسلعه واضح ان انت كنت شايفاها مش غاليه فبعتيها في سوق النخاسه سوق النخاسه ده يبقى الجامعه سوق النخاسه ده يبقى السناتر يبقى المدارس يبقى الوظائف المصانع مؤسسات اه قلت يا جماعه انا في سوق عبيد اتفتح جديد هنا في شركتي بتاعه الانترناشونال اللي انا فيها اه سوق العبيد ده بنعمل فيه بنعرض كل واحد اللي عنده حاجه بيعرضها فانا هعرض آه، بضاعتي فعرضت بضاعتها فمين اللي هيشتريها اللي عاوز العبد مش عاوز الحر اللي بيدور على الأحرار ما بيلاقيهاش مش بيلاقيهم في الأسواق دي فيروح بقى يشتري ألاقي واحدة هنا خلاص وتلاقي في واحد بيقول له يا سيدي يا سيدي هذه بدرهمين والتاني يقول له إيه وهذه بنصف درهم ده دي أقل بكتير بنصف درهم فتيجي إيه باعت نفسها برخص التراب وفي الآخر خالص بتبحث عن من يغليها لا الله والشرع غلاك وأنت أبيت إلا البيع إلا الرخص خلاص الشرع اداكي تمن قال دي ليها تمن كذا انت قلتي لا لا لا لا التمن ده كبير قوي لا لا لا لا ما تخنقوش على الناس يا جماعه احنا في ضغط حرام عليكم والظروف الاقتصاديه وكده ايه هتعمل ايه هبيعها بال... انا هبيع بال... بالرخص هبيع ببلاش اقول لك انا هبيع وادي فلوس للي يشتريني ما تجيش تلوم بقى في يوم من الايام تجيش تلوم في يوم من الايام انك بنتك اتباعت برخص اختك زوجتك ليه ما انت لو كنت قيم كنت حافظت على السعر والثمن فما بالك بقى اصلا ان الشرع وضع ليكي ايه قيمه مش ثمن والقيمه لا ثمن لها لا تشترى هناك اشياء لا تشترى ارايت لو اخذت منك عينيك ثم وضعت مكانهما جوهرا فهل تشترى لو شلت عينك الاثنين وحطيت مكانهم جوهره تقبل لا ليه لأنها هناك أشياء لا تشترى عرضك أغلى من عيون الدنيا كلها سمعتك أغلى إيمانك أغلى كل الحاجات ديت لا تشترى ليه بقى أبيتي إلا إنك تتباعي في أسواق النخاسة خلي بالكوا بقى الأحرار الأحرار ما بيشتروش العبيد أو ما لا يعاشروا العبيد ولو خدوهم يستعملوهم للخدمة ياخدوهم للخدمة لكن ما يبقاش معاهم شركاء ويظل طول عمره يقول له اوعى تنسى اللي انا شريك من سوق اشتريتك من سوق النخاسه اوعي تنسي هو انا مدفوع فيكي حاجه لا فما تعيش الكلام ده واخدين بالكم فعشان كده بنقول لك مهما اضطررت لأي شيء من أمور الحياة والاحتكاك بالمجتمع أوعي في يوم من الأيام تسمحي إنك ترخصي نفسك لأن الرجال الأحرار الرجال الأحرار لا يدفعون إلا في النساء الحرائر ممكن يتسلوا بالإيماء لكن لو هيدفعوا هيدفعوا في الحرائر في الحرة فكوني حرة الروح حرة العقل حرة الدين حرة التدين ولن تكوني حرة إلا إذا كنت أمى لله لا أمى لسواه فاحنا مش هندننا طول عمرنا في الدايرة دي فابن القيم يقول لك فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر خدت إيه بقى؟ خدت إيه؟ لذة ساعة لذة يوم لذة دهر بإيه بقى؟ ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم بل هو سعادة الدنيا والآخرة عارفين عما يكون في مثلا موظف اتحط في بيئة صعبة جدا بس هو ايده نظيفة فتلاقيه دايما بيتكلم بأريحية عالية أوي يقول لك لا يجوز لا أنا مش هعمل لا مش هشهد وتلاقيه يقفل إيه المشاكل اللي فيها مشكلة وتلاقيه يشتكي للمدير ويقول له في سرقة هنا وبتاع فيجي واحد يقول له إيه يا جماعة الخير واحد صاحبه يقول له يا ابني انا بنصحك هيفتحوا ملفاتك فيروح يقول لهم ايه نضيف يا باشا نضيف يروح فاتح له كده جيوبه يقول له انا نضيف يا باشا يفتحوها خلاص اه انا عاوز كل اخت يبقى دي شعرها نظيفه يا باشا افتحوا ملفاتي عادي جدا نظيفه مش عندي حاجه قلقانه منها اه جميل قوي يبقى ده شعرك حتى لو وقعت في يوم من الايام مره واتنين وميه التوبه تنظفها بس التوبه الحقيقيه التوبه الحقيقيه اه ده انا اول مره في حياتي احضر لقاء النهارده ده انت ما تعرفش اللي حصل من نص ساعه بالظبط والله لو انت دلوقتي جيتي تائبه مقبله تركت الذنب الان وندمت على ما فات وعزمت في مستقبل الزمان انك ما ترجعيش خلاص اه انت نظيفه بقيتي عندك بتاع المعنى ده شوفوا يا جماعه الاستمرار في المعصيه والتلبس بها دي صفار وقع منها الواحد اللي على الشمال فانت كان معاكي 100 صفر باره بامك محسنه لجارك لجارتك منفقة آه بتصلي آه مش عارف ايه دي حاجات كلها أصفار الأصفار دي أصفار يعني أرقام الأصفار دي أما بتكوني تائبة الواحد اللي على الشمال بيتحط فشوفي عندك كام صفر هتلاقي أرقام مذهلة ملايين لكن الأصفار ديت والذنب شغال ليل نهار ومصرين فيه فالواحد ده امال يضعف يضعف يضعف حتى يتلاشى فعشان كده بنقول ايه اول ما تجيب الواحد ده على طول قيمتك كنت ايه ببلاش فتفاجئ رايح تدفع تفاجئ ان البنت ديت بقت بايه ب 100 مليار إيه يا جماعه ايه ده ده كان كنت شايفها شويه اصفار خلاص بقى بقت نظيفه يا باشا عارفين بقى الشعار ده اه ما عنديش حاجة حد يفتحها افتحوا ملفاتي افتحوا صحيفتي تفتح الصحيفة إذا بالسيئات بدلت حسنات نظيفة خلاص ما عنديش حاجة إيه أقلق عليها فالمعنى ده مهم أوي مهم إن إحنا ناخد المعنيين ده ناخدهم كجناح الطائر فيقول فأي عقل من آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر اتبسطت يا سيدي وضحكت عليا وخدت 100 جنيه ولا 200 ولا 100000 انبسطت يعني خدت ساعة الساعة ديت اتبسطت فيها في اليوم خدت اللذة دي وضحكت عليا ولبست زمايلك في الحيطة وضحكت عليهم اه وبعدين ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن هقابلك على سرير الموت هنشوفك إلى ديان يوم الدين نمضي احنا رايحين فين؟ إلى الديان في محطة في النهاية إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم احنا رايحين فين وانت فاكر اللي انت بتعمله معايا ده كزوجة او فاكر اللي انت بتعمليه في المحاكم وبتشهدي عليه زور ده وبتقلبي عليه الدنيا هو الموضوع منتهي هنا لسه يا ست الكل في استئناف جاي في استئناف جاي في محطة جاية تبلى فيها السرائر وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون الورقه اللي اتضربت دي في الوسط اللي انت نسيتيها احصاها الله كله جاي اصل انا وهو وظلمني كله جاي اصل هي وبهدلتني وضحكت عليا وبتاع ومجرمه الى ديان يوم الدين نمضي فيقول ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم بل هو سعادة الدنيا والآخرة ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة فهذا من الوجه وما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر المطيعين نقصان عقل عاصمة ولكن الجائحة عامة هو الجنون فنون يقول لك في حاجات كده مش هشرحها لك ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرح والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه يا جماعة ابن القيم ده ابن القيم ده جامعة نفسية مش فاهم نفسي ولا دعم جامعة جامعة نفسية بيقول إيه يا عجبا لو صحت العقول بقت العقول نظيفة كده لعلمت أن طريقة تحصيل اللذة والفرح والسرور وطيب العيش مع الحاجات الأربعة دول عند مين؟ لذة، فرحة، سرور، طيب عيش، مين اللي بيديها لنا؟ قال لك الحاجات دي بيد من؟ بيد واهب هذه الأمور، فبيقول لو العقل نظيف وصحيح لعلم أنها في رضا من النعيم كله في رضاه من النعيم كله في رضاه والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه ففي رضاه قرة العيون يا عالجمال بصوا يا جماعة لو في حاجة زعلتك فبتعيط صح العيون دي بتبقى سخنة ولا باردة العيون دي بتبقى سخنة ولا باردة؟ اه دافية صح؟ جميل عيون الحزن ساخنة وعيون الفرح باردة وانت سخن سخن سخن فواحد يروح يقول لك حاجة فتسكت فتبرد عينيك فتبرد عيناك صح؟ تطفي وتهدى كده فعينك كانت سخنة الحاجة التانية عينك محتارة تختار دي ولا دي ولا دي ثلاث تيشرتات قدامك وعاوز تشتري ده حلو لا لا لا ده لا لا لا ده لا لا اللون ده حلو اللون ده حلو ففي الآخر تستقر عينك على شيء فلا تحيد عن سواه فلا تحيد لسواه فاستقرت عينك فبيقول لك اللي يعرف ربنا ففي رضاه قرة العيون يعني قرة عيون يعني عيونك مش هتعرف الدموع الساخنة هتعرف الدموع الباردة هتفرح هتفرح عارف لما في واحد يقول لك ايه مبروك ابنك خرج من الهم اللي كان فيه فتلاقي عيونك ايه سقطت ف... وانت على ما تضحك هي دي عيون البرود هي دي فهتضحك من تقديرات الله هتضحك من رضاك عن ما يقدره عليك ففي رضاه قرة العيون وسرور النفس وحياة القلوب يا سلام قلبك في قلب بيبقى ميت وفي قلب عايش الجملة ديت اعمل عليها زوم كده وخش فيها شوية تذكر واحد حبيبك قوي قوي قوي قوي وتوفاه الله زوج زوجة ابن أب جد عم خال أي حد حبيبك جدا وتوفاه الله تذكرته بقى ميت إنسان بقى ميت ماشي مات الفرق بين وهو ميت وهو حي فرق سماء وأرض صح مات خلاص جثة هامدة طب أحياه الله وقاعد بيلعب معاك وبيهزر حاجة تانية خالص صح قلبك بقى خد مشهد ده وبص على قلبك قلب ميت ميت مات خلاص وفي قلب حي فبيقول لك في رضاه حياة القلوب القلب كده يرفرف وقاعد عمال يجري ويتحرك زي حبيبك اللي قاعد قدامك اللي خطفته يد المنون وفي رضاه لذة الأرواح الأرواح دي لذة يا جماعة شوف الناس اللي بيقضوا شهوتهم ولا بيشربوا حاجة بيحبوها ولا بياكلوا حاجة بيحبوها لذة صح للجسد الروح لذة لذة الأرواح وطيب الحياة الحياة الحياة وانت ماشي في كبد الحياة الجميل ده ومش عارف السوق السوداء يلحق بيقول لك الدولار بايه والدنيا والذهب والحق والحق والحق كل دي مخليه الحياة شبه متلونة لون أسمر صح؟ طب أنا عاوز أقول لك حاجة في ناس شايفة إن الحياة وردة جميلة الألوان في ناس ماشية حاليا في الوقت اللي انت فيه ده يرون إن الحياة عبارة عن حدائق ذات بهجة ماشي كده في المز في الشارع حاجة كده ولا لا يرى لا يرى إلا الجمال عشان كده لابد أن تنتبه للجمال اليومي اللي بيتعرض ليك اللي فيه جمال يومي وإن لم تقبل الجمال في صباحك فسيحجرك طيلة يومك الجمال بتاع الصبح النهاردة في جمال من ساعة ما صحيت لغاية دلوقتي في جمال إيه حواليك لو ما خدتش بالك منك سيهجرك طيلة يومك خلاص فالعمق ده مهم قوي طيب الحياة فشايف ان الحياة متلونة كده جميلة ليه يا جماعة ليه الحياة هيشوفها جميلة لماذا لأن من أسماء ربي الجميل لا من أسمائه القبيح حاشاه لأن من صفات ربي بديع السماوات والأرض فعشان كده أنا شايف كل ح... كل الحياة اللي مقدرها عليا جميلة فأنا عايش بطلع أشوف ماذا قدر لنا اليوم بديع السماوات والأرض ماذا لطف بنا الجميل اليوم فأنا خارج لأرى لطف الجميل لأرى حلم الشكور لأرى شكر بديع السماوات والأرض فشايف الحياة متلونة لون لون جميل لون مبهج ولذة العيش طب ليه ما يبقاش في لذة عيش وأنا أصلا في ملك الوهاب وأطيب النعيم وليه ما يبقاش أطيب النعيم وأنا عبد الطيب إن الله طيب الله أكبر فمما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها ليه؟ لأن الدنيا يا جماعة عشان تتنعم فيها عشان تتنعم فيها لازم يبقى معاك فلوس صح؟ صح ولا مش صح؟ عشان تبقى مستمتع بنعيم الدنيا لازم يبقى معاك فلوس صح؟ آه. خدعوك فقالوا لتستمتع بالدنيا لابد أن يكون معك فلوس لا لابد أن يكون معك نفوس نفوس سليمة في ناس مستمتعين بالدنيا وفقراء صح؟ طب أقول لك على حاجة عشان تثق في الكلام ده فاكر زمان من 30 سنة وكنت بتلعب وكنت مستمتع وانت طفل انت وأسرتك في قريتك وكنت بتجروا في الأراضي الزراعية وتجروا في الجناين وتجروا ورا الفرخة وورا الكتكوت وورا الجمل وورا الحاجات دي كلها كنتوا عايشين حياة في غاية السعادة وكانت أختك الكبيرة بتضحك عليك وتقول لك تعالى أعمل لك رز بلبن وتجيب رز تحطه في المية وتسخنه شوية وبعدين تحط لك عليه حتة إيه معلقة يعني فنجان قهوة من تحط فيه لبن وتصب عليه وتحس إن أنت كنت في عالم تاني خالص فاكر ما كنت بتجيب العيش من عند الست اللي بتخبزه وتحطه كده وايه وتغمره في كوبايه الشاي وكنت حاسس ان انت في نعيم لو علم هو اهل الفلل واهل الاماكن المترفه لزاحموك عليه صح مش مر عليكم الذكريات الجميله دي صدقني النهارده انت اكثر مالا واكثر تعاسه ليه لان عمر ما كان المال ابدا هو اللي بيديك السعاده لا اقول لك ان المال ملوش قيمه لا لا لا ما بقولش كده خالص ولا بقول عكسه هو في الاول والاخر لازم تبقى مدرك كويس قوي شوف ابن القيم يقول فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا اعظم من تنعم المترفين فيها واخدين بالكم أعظم من تنعم المترفين فيها كنت بتباتي عند ولاد خالتك فاكرين زمان جو العيلة انت وولاد خالتك وولاد عمتك وكنتوا تلعبوا فوق السطح ولا في الجنينة وكنتوا حاسين لو سوموكم على الد... واعطوكم مال قارون انكم تسيبوا الجلسة ديت لا ولا الكلام ده بعدنا عنه فهو ده كان النعيم كان والدك ساعتها شغال ايه كان مساعد وزير الداخليه ولا مساعد وزير مش عارف ايه ولا كان شغال في السفاره لا ابدا والله ده كان بينزل عند الموقف ويمشي مسافه 3 كيلو عقبال ما يجي البيت صح وبابا جه وبابا جه وتجري في الشارع تستناه لاخر الشارع وسلام ويرفع ايده كده عشان يقابلك عشان يحضنك وكأن السماوات والأرض اتسعت لك جميل اه وساعتها كان جايب ايه ما كانش معاه اي شيء الا روح راضيه فهذه الروح وسعت كل ضيق كنا اقل ذات اليد واوسع ذات الصدر فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا اعظم من تنعم المترفين فيها ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات شوفهم كده سبحان الله شوف ناس كتير ممكن يبقى ليس معه إلا المال وهناك أقوام معهم كل شيء إلا المال في ناس ليس معهم أي شيء إلا المال وهناك من معه كل شيء إلا المال واخدين بالكم يقول بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين بقول لك اللي واخد الرضا وقرة العيون والمعاني الجميلة ديت لا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ان هو الامور ذات قليل ذات اليد خلاص بيقول لا يشوبه التنعم ده ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والاحزان والمعارضات بل قد حصل على النعيمين خلاص نعيم الهدوء ده خده يقول وينتظر نعيمين اخران اعظم منهما وما يحصل له من خلال ذلك من الالام طب لو حصل له قدر من الاقدار فيه قدر من الالام قال لك معه بلسم الجراح معه عسل يخفف جراحه معه العسل اللي بيخفف مرارة الشراب اللي قدر عليه البلاء ربنا قدر عليه بلاء في قدر من المرارة في البلاء ده آه مع عسل يخففه مع السكر هتيجي تشرب الشاي مر خلاص ايه اللي طب اللي عنده السكر اللي معاه سكر وعنده سكر بيحط على الشاي ده معلقتين فيصير شراب حلو المذاق صح هو أقدار ربنا زي الشاي بدون سكر عليك انت لكن ميزة المؤمن مع السكر اللي يخلي الشراب المر حلو المذاق هو انت برضه هيجي لك بلاء البلاء بتاعك عامل زي كوب الشاي بالظبط هو هيجي لك بلاء وهيجي اللي جنبك بلاء فكلكم معاكم شاي واحد بقى معاه كوبايه كبيره واحد كوبايه صغيره واحد مش عارف ايه خلاص اه الفرق بينك وبين غيرك انك بتشرب الشاي ومستمتع وحاط رجل على رجل تقول الشاي ده مزاج يا جماعه مين اللي عامله واحد تاني يقول لك يا اخي انت بتشرب الشاي ده ازاي الله واحد بقى قاعد مبوز طب انا إيه إيه ليه الناس ضيفونا بالشاي ليه مش جابوا لنا كيوي بال... بال... بالعسل ليه مش جابوا لنا افوكاتو فانت تقول له ايه يا عم الناس بتضيفنا يا عم عيب عيب الناس جايبين لنا شاي هو ده شاي يتشرب يا ابني والله العظيم ده متعه اتكلم ازاي في حد يسيب الشاي ده ده روعه فالتاني لان مش معاه في كوبايته سكر فشايفه شراب مر أما المؤمن فقاعد بيشرب الشاي ده حلو المذاق ويقول لك بعده هيجي غدا الله أكبر هي لا في متعة جاية واخدين بالكم عشان بعض الناس بيفتكر ان هو ما يكون طائع ان مش هيجيله الشاي لا هيجيلك بس في فرق كبير جدا انك هتتذوقه ازاي يقول فلا إله إلا الله ابن القيم تحس إن هو بيجدد التوحيد بتاعه وهو بيكتب يعني فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الضر بالبعر عنده ضرر عنده ضرر ويقوت راح باعها بإيه؟ بمخرجات المعيز والجمال والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يعني مش عارف تصاحب عبد الله بن المبارك مش عاوز تصاحب الإمام الزهري سعيد بن جبير أبو سلمة أم سلمة حفصة عائشة كل دول تسيب الكوكبة دي وتسيب الأنبياء وتسيب القصة دي كلها وإن مش دول يكون رموزك وكل رموزك أينشتاين ونيتشا ومش عارف إيه وجان جاك روسو والك... ولاعيبة كورة وإيه يا عم إيه يا عم الخنقة اللي أنت فيها دي أنت إيه اللي جابك هنا ما أنت كنت هناك دول ما أنقص عقل من باع مرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ده الإمام الإمام أحمد واحد بيسأله على واحد قال له عند ذكره تتنزل الرحمات ذكر الصالحين بتنزل الرحمة الواحد أحيانا تيجي يقول لك تعالى نتكلم النهاردة في قصة صحابية مثلا ولا حاجة تحس إن الرحمة نزلت سبحان الله يقول لك تترك دول بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا لا صعب أوي
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير ويجعلنا ممن يوفق لرضا ينعم علينا الله به بقرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم أسأل الله أن يمتعنا برضاه في عفو وعافية وأمن وأمان وأن يثبتنا على الإسلام والإيمان والإحسان حتى نلقاه وأن يجعلنا وإياكم ممن يكون عند الله وجيها طيب الله ذكركم وشرف الله قلوبكم ورفع الله أقداركم ونسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم